اللي كان الشرف سلام والحبيب إمام دارس كان أحيا دنيا ودين نصيب رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ونعيش مع حلقة جديدة ونعيش مع باسمك نحيا الاسم جميل والله والعيشة معاه جميلة باسمك نحيا كل يوم بنقول باسمك يا عزيز نحيا باسمك يا قوي نحيا والآن واليوم نعيش مع اسم من أسماء الله الحسنى الكريم سبحانه وتعالى الكريم باسمك يا كريم نحيا الحقيقة يا جماعة ال- الحلقة النهاردة فيها رسالة فاكرين آه، في حلقة العزيز اوعى تذل نفسك فاكرين في حلقة الحق قول الحق وعيش بالحق وموت بالحق واوعى تقول غير الحق النهاردة في حلقة الكريم في رسالة يحملها هذا الاسم اوعى تهين نفسك مش بمعنى الذل اللي قلناه في العزيز انك تذل نفسك الذل في حلقة العزيز ان حد من براك يذلك في حلقة العزيز انت عبد العزيز اوعى تذل نفسك اوعى تذل نفسك لحد انما في حلقة الكريم الرسالة اللي احنا عايزين تقولها اوعى تهين نفسك بنفسك اوعى تهين نفسك بنفسك ايه علاقة الرسالة دي بالاسم ده اصل هو كرمك قوي اصل انت مكرم قوي انت غالي قوي انت غالي اوعى تهين نفسك ازاي وايه الموضوع هنعيش معاه بس تعالوا الاول نبدا مع اسم الله الكريم بس خليك فاكر هدف الحلقه وخليك فاكر الرساله والرساله دي مهمه قبل ما ينتهي رمضان ونعيش معاها وعشان كده اخرنا الحلقه دي لنهايه رمضان اوعى تهين نفسك بعد رمضان اوعى تهينها بمعصيه اوعى تهينها بشيء يخدش اخلاقك اوعى تبيع اخلاقك اوعى تبيع نفسك اوعى اسم الله الكريم الكريم يعني ايه الكريم؟ الكريم جاء في القرآن ثلاث مرات قول الله تبارك وتعالى مرتين ب- بمعنى الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك والمرة الثانية ومن كفر فإن ربي غني كريم والمرة الثالثة جت في أول سورة نزلت في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم جاءت ب- باسم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الكريم الكريم الكريم لاحظ كلما ذكر الكريم هتجد معاها تكريم للإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أنت مكرم من الكريم سبحانه وتعالى وانظر للثانية يا أيها ال- اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك بال وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هناك هناك ارتباط ما هنقرب و- ونحكي يعني إيه كريم يا جماعة الناس مفهومها عن عن كلمة كريم قبل ما نتكلم عن الله الكريم تعالوا نتكلم كلمة كريم الكرم الكرم عند الناس دايما مفهوم الناس محدود لكلمة الكرم العطاء المادي يقول لك ده كريم يعني بينفق بسخاء طبعا هي منها بس كلمة الكرم أكبر من كده بكتير كلمة كريم أكبر من كده بكتير تلاقي البنات عند الجواز تقول لك أنا من مواصفات اللي عايزة أتجوزه يكون كريم هي تقصد ما يبقاش بخيل تقول لها يعني إيه كريم تقول لك ما بقاش بخيل صح ما هو ده جزء منه العطاء السخاء بس هو ليه احنا نظرتنا على الكريم يا جماعة كلمة الكريم الكرم في اللغة العربية أكبر من اللي احنا بنقوله بكتير جدا جدا جدا عارف الكرم في الك- في اللغة العربية مفهوم أشمل وأكبر بكتير من مجرد الكرم المادي الكرم اسم جامع لكل ما يحمد تاني خلي بالكم أصل دي اللي هننطلق منها للاسم اسم جامع لكل شيء يحمد كل الصفات الحميدة هي اسمها ايه الأخلاق بنسميها ايه في اسلامنا مكارم الاخلاق صح ولا لا مش دي كلمه مشهوره طب اشمعنى خدنا بالنا من دي وما عممناهاش يبقى الكرم اصله كل ما تحمد عليه فمن هنا جت كلمه مكارم الاخلاق فكل صفه جامعه للخير والنفع المتعدد يسمى في اللغه العربيه كرما ومن هنا يبقى الشهامة كرم والصبر كرم والحلم كرم والإنفاق والسخاء اللي احنا كنا اللي احنا حددنا كل الكرم فيه جزء من الكرم ويبقى الشجاعة كرم ويبقى المروءة كرم ويبقى الحلم على الناس كرم مكارم الأخلاق فهي صفة جامعة لكل صفات الخير كل ما تحمد عليه يكون كرم اوعى تنسى هدف الحلقة هنروح له بعد شوية اوعى تهين نفسك اوعى تهين نفسك بنفسك هنجيلها بس خليك فاكر معنى الكرم ويبقى كل الصفات الحميدة هي الكريم صاحب الأخلاق الفاضلة صاحب الأخلاق الكريمة ولذلك يا جماعة تجدوا كلمة الكريم جاءت في, ال- في إسلامنا في المعاني اللي بتحوي الخير كله القرآن الإيه؟ الكريم مش احنا بنقول كده ونسمي العنب كرم ليه؟ لأن في من المنافع والفوائد والخيرات المتعددة فسموه كرم وبالقيس لما ألقي إليها كتاب سيدنا سليمان قالت إني ألقي إلي كتاب كريم وامرأة ونساء المدينة لما شافوا يوسف وأخلاقه وجماله واشتماله على كل مكارم الأخلاق قاموا قايلين إيه؟ آه، ال- يعني ال- الآية الشهيرة فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم واخد بالك يبقى كتاب كريم قرآن كريم ملك كريم آه، ال- العنب سمي آه، كرما الأحجار الكريمة آه، ليه طب ايه عشان نفرقها عن بقيه الاحجار العاديه اللي ما فيش فيها منافع متعدده وخيرات النسب الكريم قالوا يا رسول الله من أفضل الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فبقت كلمة الكرم أنا كل ده بضرب لك أمثلة عشان تخرج من محدودية من إن أنت في دماغك إن كلمة الكرم محدودة ده بينفق لا ده إنسان كريم يبقى أخلاقه حلوة ماشي يا جماعة قرآن كريم يشتمل على كل الخير و- وصل ال- وصل المعنى الله كريم يبقى ايه اسم جامع لكل ما يحمد الله عليه لكل الخير ايه ده ده معنى كده ان اسم الكريم يشمل كل الاسماء الحسنى الله تبارك وتعالى من كرمه انه رزاق واخد بالك ه- هربط لك الاسماء الحسنى كل الحلقات اللي فاتت عرفت ليه اخرنا الحلقه دي كل الحلقات اللي فاتت ينفع تشتمل على الكريم من كرمه أنه رزاق يبدأ بالإحسان إلى عباده فيعطيهم من كرمه أنه عفو يعفو عن عباده من كرمه أنه غفور يخطئ العباد خلي بالك احنا بنتكلم عن اسم جامع اسم يجمع كل صفات الخير واسم يجمع كل الأسماء الحسنى من كرمه أنه وهاب يعطيك الهدايا دون أن تطلب من ك... ها تقدر بقى تكمل ت... آه، ها امشي بقى كمل مع بقية أسماء الله الحسنى من كرمه أنه مجيب تدعوه ولذلك شوفوا شوفوا الحديث النبوي عشان تعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا خائبتين دي في اسم المجيب احنا استخدمنا لما جينا نقول الحديث ده قلناه في اسم الله الايه المجيب لكن الحديث بيقول لك ان الله ايه حيي كريم أعرابي جاء إلى النبي يسأله فقال يعني من سيحاسب الخلق يوم القيامة فقال النبي الله فقال الرجل إن الكريم إذا قدر عفا فهو كريم في عفوه آه والعرب كانت تفهم كده تفهم إن كلمة كريم تشمل كل الخير فالله كريم كل ما يحمد وكل الخير منه سبحانه وتعالى شفت ال- المعنى وصلك لغاية فين فمن أسمائه الحسنى كل أسمائه الحسنى ولذلك يا جماعة احنا أخرنا زي ما بقول لك لغاية آخر أك- رمضان ثم هو الأكرم هي جت مرتين كريم ومرة الأكرم فلا أحد في الكون كريم في فعله وفي ذاته وفي عطائه وفي رحمته وفي عفوه وفي كذا وكذا وكذا مثل الله فهو الأكرم سبحانه وتعالى من هنا الفرق بين الكريم والأكرم فلا يعني ما فيش إنسان هو الكريم المطلق سبحانه وتعالى اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء الأكرم الأكرم سبحانه وتعالى يبقى أنت إحساسك باسم الكريم المفروض يكون إيه لما تقول الكريم تتذكر معاه كل أسماء الله الحسنى ما كناش بنعمل الحكاية دي ما كنتش بتحس أنت بالحكاية دي ابدأ اعملها بس خلي بالك كل الكلام اللي انا بقوله لك دون الكريم يبدا بالاحسان اليك الكريم لا يمن عليك بعد العطاء ال- ال- طبيعه البشر لو ادالك يمن عليك شويه الكريم لا يمن عليك بعد العطاء الكريم لا يخيب املك ابدا انت ممكن تروح لواحد كريم فتقف ببابه من البشر وتتذلل وتتذلل وتتذلل فيقول لك انا اسف فتتاكد انه مش هيديك فتعمل ايه تسقطه من حساباتك صح ولا لا مش حصلت في حياتنا في بشر عملنا معاهم كده لكن الكريم سبحانه وتعالى استحالة يجعلك تصل ان انت وجدت الابواب مغلقة دائما ولا تفتح ابدا مش ممكن مش ممكن لانه كريم الكريم لا يمن عليك الكريم يبدأك بالإحسان قبل أن تطلب على فكرة أنا براجع معاكم طبيعة ال- الإنسان الكريم ولله المثل الأعلى طبيعة الإنسان الكريم هتبص تلاقيه كده لا يمن عليك الإنسان الكريم يبدأ بالإحسان إليك قبل أن تطلب منه الإنسان الكريم ما يذلكش بعد الإحسان مرة سيدنا علي بن أبي طالب جاء إليه رجل يسأله مسألة وكان مولع النور فقال يا غلام اطفئ النور اطفئ السراج ثم قال ما مسألتك فأعطاه المسألة ومضى فالغلام بيقول له لما طفأت السراج يا أمير المؤمنين قال حتى لا أرى في وجهه ذل المسألة عالية قوي دي سيدنا علي بن أبي طالب له لفتات عجيبة عجيبة عجيبة يعني يعني لما يقول لك لو قيل لي يوم القيامة سنترك حسابك لأبيك وأمك لرفضت لأن الله أرحم بي من أبي وأمي جابها إزاي؟ قالها إزاي دي؟ لما يجي واحد يقول له وط اطفي السراج علشان وشه وهو بيطلب هيبقى محمر وهيبقى مكسوف مش عايز أحسسه إن أنا شايف وشه. يا إيه ده؟ إيه ال- إيه ال- إيه الذوقيات دي؟ طب الله كريم اقول بقى قول الله كريم تخيل بقى انا ضربت لك البشر ولله المثل الاعلى يمن عليك يذلك عشان يعطيك يأدبك اه لانه رحيم لكن يذلك لا الكريم الكريم يبدأك بالإحسان قبل أن تطلب أنت طلبت ليلة القدر ولا هو اللي عرض ليلة القدر هو اللي يبدأ بالإحسان مش كده لحم كتافك من خير مين صحيح الكريم هل هل بدا يصل الى قلبك معنى اسم الله الكريم الكريم اذا اعتذر له يقبل صح مش الانسان الكريم كده فما بالك بالله سبحانه وتعالى اذا اعتذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد احب اليه العذر من الله الناس لما تعتذر لها بعد شويه يقول لك يا اخي اعذارك سخيفه واحنا لما كنا لسه بنشتغل واحنا لسه صغيرين 100 عذر وعذر فتلاقي يقول لك اعذارك سخيفه بايخه ما تقوليش الاعذار دي تاني الله تبارك وتعالى يقبل منك هذه الاعذار التي يراها البشر سخيفه يا رب اصل انا وحش انا وحش بس ماليش غيرك يعني سامحني كريم انا عايزك كل ما تتامل الكرم في الكون ثم تقول فكيف الله سبحانه وتعالى عايزك كل ما تتأمل الجلال في والجمال في الكون الكريم سبحانه وتعالى هم قالوا على يوسف ملك كريم الله سبحانه رؤية الله سبحانه ما هو كل ده كل الصفات دي تدخل مع الكريم يا جماعة انت لما بتقف قدام منظر طبيعي في, في, في ساحل شمالي ولا في اوروبا ولا ولا في جده ولا على البحر ولا فين تقول الله مش قادر امشي من حلاوه من جمال المنظر مش كده؟ طب لو رأيت سيدنا يوسف شطر الجمال خدوه يا نهار أبيض إيه الجمال ده طب لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا إيه الجمال ده طب لما بتيجي قدام الكعبة لما جيت أول مرة أول مرة في حياتك تشوف الكعبة إيه الجلال والهيبة دي طب لو دخلت جوه الكعبة أنا أول مرة أصلي جوه الكعبة من الهيبة ما كنتش عارف أدعي مش عارف أقول إيه مش عارف أدعي من الهيبة والجلال طب لو رأيت الله سبحانه وتعالى ده انا بقول لك المناظر الطبيعيه بتعمل في قلبك ايه والكع لو رايت الله الجلال يعمل في قلبك ايه فهو كريم في جلاله الله لا إله إلا الله تحب الكريم ولا لأ شوقتك كده وحسيت بحب الله و- والكريم سبحانه وتعالى طب أنقلك نقلة كل اللي أنا قلته ده الكرم العام لكن في كرم خاص كل اللي أنا قلته ده كل اللي أنا ابتديت معاه خلي بالك أنا قايلك في هدف للحلقة اوعى تهين نفسك بنفسك اوعى اوعى تهينها ليه؟ عشان الحته اللي انا جاي لها دي. ايه الحته اللي انت جاي لها؟ في كرم عام وفي كرم خاص. لمن؟ لك ايها الانسان. ايه الكرم الخاص؟ ما الكرم الخاص بيا؟ انت اغلى مخلوق. انت اغلى مخلوق عليها. ولقد كرمنا بني ادم. مش انا اللي بقول يا اخوانا، القران هو اللي بيقول. يعني الكريم كرمك اوعى تهين نفسك يا عبد الكريم الكريم اختارك من كل المخلوقات وقال لك انت وانا اخترتك ساكرمك عن باقي المخلوقات اوعى تهين نفسك بعد ما كرمتك هتقولي ازاي انت عايز تقول ايه اصبر جايلك ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر شوف كلمة حملناهم دي وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا مش تفضيل واحد تفضيلا كتير كتير انت مكرم ارجوك استشعر هذا المعنى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك تكريم خاص الذي خلقك فسواك فعدلك ما انتش منحني زي بقيه الكائنات ارفع ظهرك الحمد لله عشان كده وانت راكع بتوطي كل حركات الصلاه تقول فيها وانت بتتنقل منها الله اكبر تكبيره الاحرام الله اكبر وانت في السجود الله اكبر كل- الا وانت راكع لما بترفع ما بتقولش الله اكبر بتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ليه كان ممكن تبقى مخلوق موطي زي كائنات اخرى مخلوقه موطيه عدله الجسم دي محتاجه حمد ما غرك بربك الكريم الذي سواك شايف الت- شايف شكلك شايف شكلك حلو ازاي عن بقيه المخلوقات الذي خلقك فسواك فعدلك الحمد لله على عدلة الظهر دي يا سلام كنت همشي كده لولا عدلة الظهر دي كنت هتنزل عشان تشرب لبن أو مية زي القطة لولا المفصل لولا تكوين الإيدين لولا الشكل دون اللي اداهولك ما كنتش هتعرف تمسك الإزازة وتطلعها وتشربها وتتعدل و... اوعى تهين نفسك اوعى تهين نفسك ده انت كريم الكريم سبحانه وتعالى جعلك كريم وانت بقى يا مؤمن اخطر واخطر واخطر اغلى واغلى واغلى ازاي انتوا عارفين الملائكه لما قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ايه قال اني اعلم ما لا تعلمون مش كده صح ال- الايه طب ما انا لو بفكر شويه كده بدماغي طب ما الملائكه معاها حق ما احنا فعلا قتلنا فيها وسفكنا الدماء ما تبص الارض عامله ازاي طب هو ربنا قال لهم ايه اني اعلم ما لا تعلمون اللي هو ايه اللي هو ايه اللي هو صحيح فيهم ناس كتير مش كويسين بس الخير اللي فيهم يستاهل شويه ال- الرجاله المؤمنين اللي هيبقوا عبيد الكريم ويحسوا دورهم وقد ايه هم غاليين ويحترموا هذه النفس اللي انا خلقتها ويقدروا نفسهم وما يهينوش نفسهم الانبياء الاولياء الصالحين المؤمنين الستات الطاهره العفيفه الناس اللي بتصلح في الارض الشباب اللي كله خير عارفين أدي- اديكم مثل يا جماعه عارفين اللي بيزرع اللي حط 100 بذره عايز يطلع نخل كويس طلع معاه في الاخر 20 وال80 باظوا بس ال 20 دول هيجيبوا له محصول وفلوس ده هو حاطط ال 100 عشان يطلع ال 20 دول فاهمين انا عايز اقول ايه؟ حاطط ال 100 عشان يطلع ال 20 دول لان ال 20 دول ابرك من ال 100 ما هو مش ممكن يطلع المية عارفين بيض الطاووس بتحط 80 بيضة يطلع منها 15 طب الراجل يقعد يتعب ليه ويقعد يتابع البيض ويعمل مزرعة طاووس طب اللي هيزرع النخل دون ليه لك- لما هيطلع 15 ويبوظ 80 لأن ال 15 دول قيمتهم الموضوع مش موضوع عدد الموضوع موضوع قيمة فربنا سبحانه وتعالى خلق البشر بس المؤمنين دول قيمتهم غالية قوي قوي المثل ده خطير قوي يا اخوانا ده يفسر لك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم ويونس و... وإسماعيل وعيسى وموسى الناس المؤمنين الناس اللي بتز... الناس اللي حاضرة اللي عايزة تقرب من ربنا الناس اللي مالية الحرم اللي بتطوف بالكعبة وبتدعي ربنا المصلحين الأولياء الناس اللي صلحت في الأرض الناس اللي اخترعت الناس اللي عايزة تعمل حاجة كويسة لبلادها الستات اللي ربت هم دول مهما كان عددهم قليل دول خير الأرض دول أكرم أكرم العباد وأغلى العباد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية بتقول لك إيه أولئك هم خير البرية دول أحسن حاجة في كل المخلوقات اللي موجودة على وجه الأرض أنت كريم أنت غالي من كرمك من كرمه سبحانه وتعالى ومن كتر ما أنت غالي أسجد الملائكة لأبوك كلهم أجمعون حتى جبريل كله سجد كله سجد لأبوك من كتر ما انت غالي عليه ومن كتر ما انت مكرم طرد ابليس لما رفض يسجد لابوك من كتر ما انت غالي عليه خلقك بيديه يقول الله تبارك وتعالى قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي من كتر ما انت غالي عليه نفخ فيك من روحه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الايه دي فيها ثلاث تكرينات سويته جملته نفخت فيه من روحي تخيل التكريم التكريم الثالث قعوا له ساجدين انت مكرم في سورة في القرآن يا جماعة كلنا بنقراها ومحدش حاسس بيها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني ايه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين اشمعنى يعني إيه- الدعاء ده معناه ايه و- وايه علاقه التين بالزيتون بجبل الطور اللي سيدنا آه، موسى آه، جاله ال- ال- الوحي عليه وايه علاقته ب- بهذا- بمكه اللي احنا فيها خلي بالكم يا جماعه لا لا لا التين والزيتون ده مش اكل مش رمز الاكل ده رمز المكان اللي هو ايه إيه ارض التين والزيتون فلسطين ده ربنا بيقسم باطهر ثلاث اماكن في الارض انت هنا بتقرا التين والزيتون مش واخد بالك وحق الثلاث أماكن الطاهرة العظيمة النقية في الأرض وحق فلسطين وحق جبل الطور وحق مكة أنا خلقتكم في أحسن خلقة حد قرأ الصورة دي كده قبل كده لكن لما أهان نفسه وما احترمش نفسه ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي صورة التين والزيتون شوف صورة الضحى والضحى والليل إذا س... آسف شوف ش- صورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بص كده تركيبة الصورة عاملة ازاي انت عارف ال- المدرس اللي دخل الفصل ولله المثل الأعلى يا أحمد يا حسين موجود يا علي موجود يا ابراهيم موجود لكن انت بقى يا خالد انا ليا معاك كلام مهم قوي قوي قوي يبقى دول كلهم موجودين بس خالد وضعه ايه بص بقى كده والشمس وضحاها اللي بعده والقمر إذا تلاها اللي بعده والنهار إذا جلاها اللي بعده والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها لكن انت بقى انت غالي قوي وبقيه الصوره كلها رغم ان الصوره اسمها الشمس بقيه الصوره كلها بتتكلم عليك ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها شوفوا طب هو كان بيتكلم عن ايه بيقول لك ادي مخلوقاتي اهي ثلاثه اللي بعده اللي بعده اللي بعده لكن انت انت غالي قوي انت واخد بالك احنا مخلوقين من ايه يا اخوانا يا اخوانا احنا مخلوقين من تراب وميه مش دول العنصرين اللي متكونين احنا منهم نفخه من السماء وتراب وميه اشمعنى تراب وميه يعني اشمعنى ربنا خلقنا من تراب وميه ط- طب ليه مش حديد عشان نبقى ضد الصدمات مثلا ليه مش من معدن الحديد ليه مش من مطاط عشان ابقى ضد الكسر يعني يعني تكه ما حدش يلويني ليه من تراب وميه اصل التراب والميه اطهر وانظف وانقى عنصرين في الوجود الميه تغتسل بيها وتتوضى بيها وتنظف كل حاجه بيها ولو ما لقيتش ميه تتيمم بالتراب وتصلي على التراب وتنظف بالتراب المعنى ايه انت نقي قوي انت طاهر قوي انت نظيف قوي ما توسخش النظافه دي ما تنجسش النظافه دي انت صحيح من تراب وميه بس بنفخه السماء ارتقيت قوي انت اخر موجود مو م- مخلوق جيل الوجود صحيح بس علشان زي ما البيت بيعد لاستقبال الساكن كل المخلوقات اتخلقت وانت اخر مخلوق خلق مش ادم اخر واحد خلق في المخلوقات عشان كده ال- الخلق ابتدى بالقلم اول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى القلم فقال اكتب ما هو قا- كائن الى يوم القيامه واخر مخلوق الانسان اللي هيستخدم القلم فيصلح بيه ويعمر بيه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انت انت انت غالي قوي الكون عامل زي شجره وانت الثمره بتاعته صحيح انت اصغر المخلوقات حجما لكن انت بالعقل والشعور والاحساس والعاطفه ونفخه السماء المخلوق الصغير ربنا قال له كل الكون مسخر ليك وذللناها لهم الارض مذلله ليه ذلولا شوف كلمه ذلولا الانعام وذللناها لكم انت ايه انت مش واخد بالك انت مين ولا ايه تخيل تخيل فصل فيه تلامذه والمدرس في واحد اغلى واحد لا بلاش فصل فيه تلامذة. ملك عنده عبيد في عبد اغلى عبد عنده وكل ال- العبيد الاخرين بيقولوا يا بخته يا بخته ده اختاروا الخليفه كان نفسنا احنا الملائكه كان نفسها ونحن نقدس بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كنا احنا وابليس كان نفسه انا خير منه واختارك انت تخيل كل العبيد بتقول يا بخته وانت مش واخد بالك هو في ايه؟ هو في انا مش باكل وبشرب وبنام زي لا مؤاخذه بقيه الكائنات الاخرى مش باكل وبشرب وبتجوز وبخلف وبموت انت كريم اخوانا ارجوكم معنى الكريم ال- المعنى العام كل خصال الخير المعنى الخاص الذي كرمك ولقد كرمنا بني ادم انت مكرم ارجوك اوعى تهين نفسك اوعى تصغر نفسك بالمعاصي بالذل بالاخطاء بالكذب بالفواحش بالسرقه بالغش بالرشوه بالنفاق للرؤساء خليك اوعى تهين نفسك اوعى انت مكرم انت غالي قوي انت اغلى حاجه في الدنيا ارجوك ارفع راسك ده هو رفع لك راسك لوحدك هو سبحانه وتعالى رفع راسك هو سخر الكائنات تلاقي الطفل الصغير في الفلاحين يمسك البقره ويسوقها مذلله مذلله مين اللي قال لها تسمع كلامه مذلله مذلله ليكوا الكائنات مذلله ليكوا ازاي بنصطاد السمك لو السمك بيرجع بظهره ما نعرفش نصطاده ما ما مصمم هو عشان انت تصطاده وذللناها لكم خلقها لكم في ايه في القران بتقول على الانعام خلقها لكم مخلوق عشانكم انت اغلى حاجه في الدنيا انت خلاصه الخلق انت الخلاصه عشان كده جيت اخر واحد انت اختصار الكون اختصر الكون زي ما اختصر القران في الفاتحه اختصر الكون فيك انت النموذج حط فيك اختصار عظمته في الكون جعلها فيك انت كريم مكرم من الكريم سبحانه وتعالى اوعى تهين نفسك يا اخوانا الحلقه دي مهمه قوي لبعد رمضان زي ما كرمك وزي ما بعت لك رمضان عشان يرجع لك عزتك بنفسك اوعى تهين نفسك يا اخي نسال الله تبارك وتعالى ان المعنى ده احنا هنشرح اكتر ازاي اوعى تهين نفسك بس المعنى كبير ومهم الكريم سبحانه وتعالى العظيم الكريم في كل ما هو خير والكريم الذي كرمك اوعى تهين نفسك تعالوا نكمل بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم سبحانه وتعالى نلخص الكريم كلمة الكرم كل ص- اسم جامع لكل صفات الخير مش كرم العطاء بس كل اسمها مكارم الأخلاق وقلنا بقى كتاب كريم وقرآن كريم وكرم وأح... وقلنا وقلنا وقلنا أن اسم الله الكريم اسم جامع لأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى تجمع أسماء الله الحسنى كلها واضح ال- المعنى وقلناه قلنا لكن في معنى خاص للكريم ايه هو المعنى الخاص الكريم الذي كرمك فاختارك من المخلوقات وقال اني جاعل في الارض خليفه فام مسخر كل المخلوقات للخليفه وخلقه اخر المخلوقات علشان يكون كل شيء اعد لاستقبال الخليفه وقال له كل الكائنات مقيده تتحرك بقيد الشمس والقمر والنحل والنمل وانت حر يا كريم انت حر تفكر وتبدع وتفعل ما تشاء ولكن اعرف أنك عبد الكريم ووصاك بمكارم الأخلاق وجعل الأخلاق وكرم الأخلاق الأنبياء تعلمهولك والكتب السماوية تعلمهولك علشان تفضل إنسان كريم يا إيه ده إيه الرفعة دي وخلق الجنة ليك وجعل الملائكة تحرسك في الدنيا وتخدمك في الجنة لأن أنت المخلوق المكرم أنت لما تقرب منه تعلو عن الملائكة ولما تبعد عنه أسفل سافلين تخيل شجرة أنت الثمرة بتاعت شجرة الخلق فالثمرة معطبة فالشجرة كلها بتتبرأ منها عايز توصل لإيه؟ عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن المعنى الخاص اوعى تنسى أهنها ازاي؟ تقصد ايه؟ خلينا خلينا اقولها لك ب- ب- بشكل اوضح يا جماعه، يعني ايه اقصد ايه بكلمه اوعى تهين نفسك؟ انت بتحب نفسك؟ يعني ايه بحب نفسي؟ ما اقصدش انك اناني. خلي بالك بتحب نفسك لها معنيين، معنى سلبي انك اناني ومعنى تاني حلو قوي. انا بح... ايوه بحب نفسي. بحب نفسي لان دي اللي ربنا خلقها. بحب نفسي لانها مكرمه. بحب نفسي لان الكريم سبحانه وتعالى اودع في نفسي في الغريزه بتاعتي حاجه اسمها تقدير الذات. ايوه بحبها. بحب اشوفها محترمه. قال انا شخصيا انا بحب نفسي ايوه بحب نفسي واحب اشوفها غاليه واحب اشوفها محترمه واحب اشوفها مقدره اصل دي غريزه علماء النفس بيقول لك ان الانسان عنده ثلاث دوافع اساسيه في الحياه ثلاث غرائز اساسيه بترتيب غريزه الطعام والشراب وغريزه الجنس وغريزه تقدير الذات واحترام الذات غريزة تحقيق الذات عايز أحقق ذاتي طبعا احنا عارفين الغريزة الأولى الأكل والشرب وعارفين الغريزة الثانية غريزة الجنس لكن للأسف ناس كتير مش واخدة بالها إن دي غريزة جواك أنا عايز أبقى محترم أنا عايز أحس إن الناس بتحترمني الكريم سبحانه وتعالى حط فيك الغريزة دي زي غريزة الأكل والشرب وزي غريزة الجنس ليه؟ عشان تبقى عاملة انت جواك شهوات عشان تبقى عاملة زي سياج حواليك بيحميك من الشهوات كل ما تيجي تعمل شهوة غلط في اتجاه غلط بس انا عايز ابقى محترم انا عايز الناس تقدرني فحط جواك ما خلاكش مش فارقة معاك في ناس مش فارقة معاها لما اهانت نفسها لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه لما اهان نفسه اسفل سافلين انت بقى بتحب نفسك قول اه وقول لنفسك كده ايوه انا بقى مش مش بالمعنى السلبي ان انا اناني بالمعنى الايجابي انا بقدر الذات دي انا عايز ابقى محترم انا مفيش حد فينا يا اخوانا مفيش حد موجود هنا او بيتفرج علينا هنا الا وبيعتز بانجازاته بتاريخه بتاريخ عيلته صح ولا لا يا اخوانا باسمه باسمه مفيش حد فينا الا وبيداري اخطائه وفشله لانه عايز يقدر عايز يحترم عايز, عايز تقدير دي غريزه زي الاكل والشرب انا عايز اقدر عايز الناس تقدرني مفيش حد فينا يا اخوانا الا بيخاف من الفضيحه ويحب السهل عشان دي عشان الغريزه اللي ربنا حطها دي سياج حواليك يحميك عشان انت جواك شهوات وعشان انت الخليفه فلازم الخليفه قدام بقيه الكائنات وقدام بقيه البشر يبان ان هو مترفع طب هيترفع ازاي؟ يبقى نحط جواه غريزه زي ما جواه غريزه الشهوه جواها غريزه مضاده النفس اللوامه دي هتيجي منين؟ غريزه مضاده، ايه الغريزه المضاده؟ انا عايز ابقى محترم، انا عايز تقدير الذات، انا عايز تحقيق الذات. فاهمين المعنى ده يا اخوانا؟ طب مين اللي غرز دي؟ الكريم. ليه غرسها الكريم؟ عشان يقول لك انت مكرم ما تهنش نفسك. ده انا حط ده انا هحط فيك غريزه، الغريزه دي تخليك دايما عايز تحس انك محترم، ومش عايز حد يشوفك مش محترم. حتى ولادك حتى مراتك حتى مراتك وهي جنبك في السرير عايز عايزها تبقى حاسه انك محترم حتى الموظف الصغير حتى البني ادم اللي في الشارع اللي ما يهمكش انت عايز تبقى محترم دي غريزه ايه رايك في الكريم كيف غرز فيك هذه الغريزه كريم ولا مش كريم تحبه على دي ولا لا الكريم الذي غرز فيك هذه الغريزه الكريم يا اخوانا الكريم معك انت شخصيا يعني كرمك واختارك عن بقيه المخلوقات وقال لك انت المسؤول عن الارض ومش كده وبس وقال لك هميزك مفيش بني ادم زي التاني انت انت متميز حتى في ذاتك البصمه مختلفه واللون مختلف والصوت مختلف والشخصيه مختلفه حتى عن ابوك وامك والبصمه مختلف وفصيله الدم م... انت مميز وكمان هحط فيك غريزه عايز ابقى محترم اوعى تهين نفسك يا اخوان ما وصل المعنى اللي انا عايز اقوله دافع احترام الذات مهم قد ايه طب انا عايز اقول ايه بقول الكلام ده ليه عايز اقول لك ان ساعه المعصيه اللي بيحصل بتسقط قيمه نفسك من عينيك عارفين ليه الكبائر اتسمت كبائر في بعض ال- الاقاويل ليه اتسمت كبيره اشمعنى دي اسمهم كبيره لانها اكتر حاجات فيها اهانه لنفسك اكتر حاجات تسقطك انا عايز اديكوا امثله عشان عشان تبقى الامور اوضح مفيش شاب بيشرب مخدرات الا وسقطت قيمه نفسه واهان نفسه الشاب يوم السبت في اوروبا كلمه اوعى تهين نفسك دي انا ما حسيتهاش الا وانا في انجلترا يوم السبت والناس سكرانه يوم السبت كله بيشرب بص على الناس انت الفايق الوحيد بص يا عشان كده الخمر حرام اه انا عرفت اكتر حاجه الخمر حرام ليه لما شفتهم كده منتهى الاهانه ممكن يكون بيرجع ممكن يكون بيتبول في وسط الشارع مش حاسس ممكن وممكن وممكن و... بمعنى ايه انت مكرم اوعى تهين نفسك انت عبد الكريم وكرمك الكريم اوعى تهين نفسك اوعى تعمل الحاجات دي الراجل اللي بيخون مراته مهان اهل نفسه انا دلوقتي بقى دخلت في العمق يعني ايه اوعى تهين نفسك اللي بيخون مراته اهان نفسه وذلها ومن اهانته لنفسه ازاي يقعد يتمحلس قدام مراته ويرضيها عشان هو مخبي مصيبه عشان ما تكشفوش وهو بيتمحلس ليها مهان صح ولا لا؟ اللي عمل كده الراجل اللي عمل كده مع مراته هو مهان وهو بيتمحلس وهو وهو وهو عمال يرضيها و- وبيحاول ارضائها حتى لا تكشفه مهان الشاب اللي راكب عربيه وبيعاكس في شوارع ال- المهندسين ولا في شوارع جده ولا ولا على البحر ولا في شارع التحليه ولا ولا هنا ولا هنا ولا في ولا في, في, في لبنان في بيروت وهو بيعاكس مهان ليه؟ يجي من جنب بنت تشتمه يبتسم است- ابتسامه سخيفه تبص تلاقيه بيبتسم عارف بيبتسم ليه؟ بيحاول يداري الاهانه ان انا مش فارقه معايا مهم انا انا انا بضرب لكم امثله حساسه جدا الكذاب مهان يكذب ويكذب ويكذب ويقول لهم صدقوا حصل امبارح كذا وكذا وكذا ووسط ما هو بيقول كده يقوم داخل واحد تاني يقول انا كنت موجود ما حصلش مين اللي قال لكم كده انا كنت هناك ساعه ما يحس ان اتكشفت كذبته يموت من المذله يصغر وينكمش وينكمش وينكمش من كتر احساسه ان هو اتذل اللي بيسرق اعرف واحد صاحب شركه بيشتغل عنده موظف بيبيع للناس ويشتري كل ما يجي يحاسبه يبص يلاقي فيه فرق في الفلوس انت بعت باسعار كام في فرق في الفلوس في فرق في الفلوس رتب له خطه ايه الخطه بعت ناس من طرفه يشتروا عشان يكشفوا وراحوا واشتروا و و و جاله في اخر النهار قال له ها بعت كام؟ قال له بعت كذا كذا فين الفلوس؟ قال له كده قال له بس كده قال له اه بس كده قام داخل عليه الناس التانية قالوا لا بعنا بكذا ودي فرق الفلوس اوعى تهين نفسك انت محترم انت عبد الكريم انت كرمت ما تحطش نفسك في مكان يذلك ابدا ولا يهينك ابدا احنا في العزيز قلنا اوعى حد اوعى تخلي حد يذلك احنا في الكريم بتقول انت مكرم اوعى تهين نفسك شفت الفرق بين العزيز والكريم العزيز الذي يأبى الذل لعباده من خارج من خارج هؤلاء العباد انما هنا احنا بنقول لك خ- انت عبد الكريم والكريم كرمك ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم والشمس وضحاها كل الايات اللي احنا قلناها كل هذا الكلام انت ثمره الكون وربنا خلق فيك الغريزه دي غريزه حب تقدير الذات عشان يحميك من الانحراف لان انت الثمره بتاعت الخلق ثمرة الكون انت انت انت مدرك انت ايه يا خساره ان انت مش عارف وانت يا مسلم اكتر واكتر واكتر اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اني اعلم ما لا تعلمون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه كل البريه يعني المخلوقات كلها كلها انت مش مدرك انت مين يا مسلم انت مش مدرك انت مين يا انسان لو الناس ما ادركوش ادركوا انتوا يا جماعه ولو الناس ما ادركتش اللي بتسمعوني ادركوا انتوا عبد الكريم انتوا مكرمين اوعى تهين نفسك اعرف شاب كان بيعاكس واحده وعمال يضحك ويتريق عليها وشايف نفسه و و و بس ساعه ما اخوها جه ومسكه عيط عيط وقال له مش هعمل كده تاني بقى عيل بقى مذلول بقى مهان اوعى تهين نفسك اللي بيخون مهان ال- ال- ال- اللي بيعمل اللي بيسرق مهان اللي بيكذب مهان ولذلك اسمها مكارم الاخلاق احنا حابب على الاخلاق كان الحلقه دي بتقول لك حسن الخلق بتقول لك اوعى تهين نفسك لما لما تعمل الحرام لما تعصي ربنا لما تضيع اخلاقك شايف ال- ال- ال- المعنى اللي بي- اللي بيمشي في المول وهو عمال يمشي يبص على الستات هو من جواه حاسس انه لص ويشوف حد شايفه ولا لا وبعدين يودي وشه الناحيه الثانيه وبعدين يبص وبعدين ي- ي- ي- يشوف ويعمل نفسه بيشتري ويفضل واقف على مهان مهان ما تهنش نفسك انت عبد الكريم ازاي تبقى مهان بالله عليكم يا جماعه اللي عايش على اهانه يوقفها اللي عايش على اهانه البنت اللي البنت اللي مخبيه على ابوها علاقه حرام ولا جواز عرفي مهانه انت مهانه ما تقبليش انك تكوني مهانه وانت عبده الكريم وانت امه الكريم ما تهنش نفسك يا اخويا شوف انت ايه اللي انت اللي بتعمله في نفسك ايه مخليك مهان وما تعملوش عشان انت محترم عشان انت عبد الكريم دي الحلقه وده المعنى وده الهدف خلي بالك ال- المنافق اللي بينافق م- رؤسائه ومديره و و و و مهان حتى جوه نفسه شاعر بالإهانة ولما يجي واحد محترم في الشركة يحس إنه صغير ويحس إن هو كرهه لأن دون رمز النظافة أنت مخلوق من تراب ومية أنت نظيف ما تنجسش النظافة دي ما تنجسش النظافة دي بإهانة نفسك ما تصغرش ما تنكمش أنت كبير أنت عظيم حب نفسك احترمها قدرها أ- الحلقة دي غالية قوي يا اخوانا عشان بعد رمضان عشان بعد رمضان خلي بالكم يا اخوانا حتى حتى لو ما حدش عرف بالغلطة اللي انت عملتها حتى لو حتى لو ما حدش مسكها عليك الذل جوه الإهانة جوه يعني يعني انت من جواك في في تحقير للذات حاسس انك انا انا صغير من جواك بتهرب منها وبتحاول تنام بسرعة عشان ما تفكرش فيها لكن النهاردة بالله عليك لو في حاجة مخليك تهين نفسك يا عبد الكريم يا مكرم أقسمت عليك إن أنت ما تنامش الليلة دي إلا ما تجلس وتقول لا أنا ما هينش نفسي أبدا لا ده أنا هقول لك حاجة حاجة تانية حتى لو ما حدش عرف الإنسان اللي بيهين نفسه الإنسان اللي بيعمل الأشكال دي اللي أنا قلت عليها وأشكال تانية كتير ده أنا ضربت أمثلة كل واحد عارف الإهانة جاية منين كل ما يجي حد يكلمه او يبص له يفتكر ان هو يقصده فاهمين عايز اقول ايه يعني يعني عاي يعني من جواك يحصل ان هو خايف من الفضيحه كل ما يجي حد يكلمك تقول هو يقصد ايه يكونش عارف هو هو هو- هو هي النظره دي ليه هي- هي مراتي بصت لي بالطريقه دي ليه صغير صغير قوي شوف ربنا بيقول على المنافقين ايه يحسبون كل صيحة عليهم يا فلان ايه هو هو حصل حاجة يحسبون كل صيحة عليهم لانه لانه من جوه مهم مش قوي يعني انت حتى لو ما حدش عرف انت من جواك عارف انك ضعيف شخصيتك ضعيفة اوعى تهين نفسك يا عبد الكريم اوعى واصل المعنى يا اخوانا وحاسين وناويين عليه نتواعد عليه مش ههين نفسي بعد رمضان حلقة النهاردة مش بتكلم العاطفة زي زي حلقات ماضية وقادمة إن شاء الله احنا داخلين على العفو وداخلين لكن حلقة النهاردة بتقول لك أرجوك ابقى محترم ده كرمك قوي ده انت غالي قوي واقرا القرآن وشوف انت مكرم قد ايه ده الكتاب ده عشانك صح ولا لا؟ طب هل في مخلوقات أخرى كرمت هذا التكريم؟ ده كتاب سم... كتاب من الله، أنا ساعات وإحنا هنا في الحرم يا إخواننا بنصلي وأنا بسمع الصلاة أنا مستمع صوت الإمام هذا كلام الله وأنتوا بتقروا القرآن يا إخواننا الله يرسل إلي هذا الكلام، نعم يا رب يا أيها الذين آمنوا، نعم نعم يا رب كل ده عشاني أنا أنا المخلوق البسيط الضعيف ده الجبال أكبر مني والسماء أكبر مني لكن أنا الأغلى وأنا الأعز وخلي بالك يا اخوانا عمل لك حاجات اخرى علشان يكرمك جعل التوبه عشان كل ما تقع ارجع كرم نفسك تاني فكأن التواب من أجل إكرامك سبحانه وتعالى وسترك والأصل ليه الستر واسم الغفور علشان يكرمك علشان تبقى مستور عشان يحافظ لك على السياج الجميل اللي هو الغريزه اللي اسمها تقدير الذات واحترام الذات هنفضل فاترينك عشان تفضل محترم يا عبد الكريم اخوانا الانسان لما بيعصي ال- الكائنات الاخرى اللي هي شجره الكون دي كلها بتستأمن جاء في الاثر ان البهائم تقول يا رب منعنا المطر بمعصيه ابن ادم وانه اذا مات العاصي او الفاجر تقول البهائم وتقول النمل ويقول الحوت في البحر الحمد لله الذي اراحنا منه ما هو الثمره بتاعت الشجره الحمد لله خلصنا منه أرجوك أرجوك حس بقيمتك امشي وارفع راسك وقول أنا عبد الكريم الحمد لله استشعر هذا المعنى لا ده كمان يا اخوانا نستطرك وبس ده حتى لما يفضحك يفضحك لي- عشان يرجع لك الكرامة ازاي يعني يفضحك بقدر علشان يقول لك ارجع كريم ما تهنش نفسك كفاية بقى شفت شفت وجعتك ازاي احنا ح... السياج اللي حواليك الغريزه الجميله اللي اسمها تقدير الذات اتخدشت خلي بالك ولما ي... ذ- و- و- ولما ي... ي- يعني يفضحك يفضحك بجرعات صغيره علشان يقول لك ارجع ارجع كريم عارف آه، عارف في الادويه بيعملوا ايه في الادويه يديك جرعه 50 جرام مم، جسمك ما استجابش ليها فتزود الجرعه 100 جرام جسمك ما استجابش ليها 500 جرام 1000 جرام فهو سبحانه وتعالى عايزك كريم مش عايزك مهان وانت مصر تهين نفسك فانت عندك حاجه جوه اسمها تقدير الذات فيفضحك بس صفحه صغيره كده 50 جرام مفيش فايده بالظبط نفس فكره الدواء عارف فكره الدواء ولله المثل الاعلى زياده شويه وانما فضحك لتعود إليك كرامتك فضحك لأنه يريدك كريما عشان يخدش حاجة جواك هو حطها في غريزتك اسمها تقدير الذات عشان لما توجعك إنما ابتلاك بذلك ليعود لك العزة ليعود لك الكرامة علشان تشعر يعالجك يعالجك بهذه ال- ال- ال- ال- الفضيحة أو ال- الوجعة أو المذلة أو الإهانة اللي حصلت لك عشان تفرز انزيمات الكرامة تاني في ناس يا جماعة انزيمات الكرامة ما بتتفرزش بقالها سنين في ناس ما عادش بتفرز الانزيمات دي يعني. وفي ناس عايشة بدي ممكن معهاش فلوس لكن دي غالية عندها قوي الكرامة دي يعني. اخوانا اوعى تهين نفسك اوعى تهين نفسك اوعى تسرق فتهين نفسك اوعى ترتشي فتهين نفسك قدام ولادك وقدام المجتمع اوعى اوعى تكذب فتهين نفسك اوعى تعكسوا يا شباب اوعى يا بنتي تمشي مشي يخليكي في يوم من الايام مهانه أو- اوعى تهين نفسك اوعى تهين نفسك باي شكل من الاشكال اوعى تخون يا شركة يا ناس يلي شركة مع بعض في شركة اوعى تخون فتهون فاتهين نفسك في يوم من الأيام يا رجالة يا ستات يا ناس يلي متجوزين يا ستات يلي متجوزات يا سامعيني دلوقتي يا رجالة يلي متجوزين اوعى اوعى الإهانة هتكون شديدة شديدة شديدة شديدة اوعى تهين نفسك وخلي بالك يا اخوانا معركتك مع الشيطان معركة إهانة يعني إيه؟ هو عايز يهينك بس هو الشيطان قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فربنا لا اخرج منها مذءوما مدحورا هو خير منك آدم الشيطان عايز يثبت إيه؟ لا أنا خير بكفره بعناده عايز يثبت أنا خير طب يثبت أنا خير إزاي؟ بص الآية تقول إيه؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه شوفوا شوفوا شفتوا يا إخوانا شوفوا الآية هتشرح لك أنت وضعك إيه من كلام عدوك يعني عدوك بيتكلم عنك قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة هتعمل فيه إيه؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا كلمة أحتنكن دي قمة الإهانة عارف يعني إيه أحتنكن؟ جاء من الحنك الحنك ال- ال- ال- ال- بقك يعني ايه يعني ايه لاحتنكن هلبسهم اللجام وسقهم كالبهائم لاحتنكن ارجع لتفسيرها هي كده هي تفسيرها كده احتنكن حنك الفرس وضع اللجام في فمه ليقوده لاحتنكن مش هو كرم علي طب انا هخليه مهان قدام نفسه المعركه كده يا اخوانا هو كرمك وقال لك انت الخليفه المسؤول عن اصلاح الارض انت اصلا مش بتصلح في الارض وكمان جعلك مسلم بقيت مسؤول اكتر واكتر عن بقيه الخلق عن اصلاح الارض ما بتصلحش في الارض وكمان بتهين نفسك يعني لا اديت الدور اللي انت اتخلقت عشانه وكمان بتهين نفسك يعني انت دورك انت اللي بتصلح الارض انت اللي ب... انت اللي بتعالج فساد الارض بتصلح هنا بتصلح في الشركات بتصلح في المصانع بتصلح في الايتام بتصلح في ال... في الاجتماع بتصلح في الدعوه الى الله انت اللي بتصلح الارض في كل المجالات في الاقتصاد في العلوم في السياسه في الحقوق كل حاجه اصلاح الارض مسؤوليتك الارض دي مسؤوليتكم ما بنصلحش وبقينا على هامش الارض وكمان بتهين نفسك يبقى الشيطان يعمل ايه أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة هعمل في عمايل هسوقه زي البهايم لأحتنكن في ناس الشيطان عامل لهم كده تعالى يلا على المعصية دي روح ها رمضان أول ما يخلص رمضان وهو كان ماسك نفسه في رمضان أول ما يخلص في رمضان تعالى يلا يروح شوفوا الآية تقول لك إيه على الناس اللي كانوا بيقولوا هنبقى جامدين ونطيع ربنا واول ما شاور لهم الشيطان بص الايه تقول لك ايه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين يعني ايه ولقد صدق هو ظنه فيهم كان ايه هشاور لهم على طول على المعصيه طب انت ترضى لنفسك كده دي المعركه أرأيتك هذا الذي كرمت علي يا إخوانا يا إخوانا ولذلك الإسلام لما تبص على شرع الاسلام كله انت كريم الخمر حرام ليه انت كريم واخ- واخدين بالكم يا اخوانا كل ما تبص على كلمه حرام افتكر اسم الله الكريم الذي كرمك اسم النهارده حلو قوي يا اخوانا اسم النهارده في كرامه في في كده في احترام في تقدير للنفس الكريم كلمه جامعه لكل خصال الخير مكارم الاخلاق ارجوكم افتكروا وخليكم دايما حلقه الكريم عندها كده معاكم شويه كده آه، لقطات ما تنسوهاش مكارم الاخلاق قران كريم كتاب كريم الله سبحانه وتعالى الكريم الذي يجمع كل الخير واسمائه الحسنى كلها تشتمل في اسم الله الكريم الكريم الذي كرمك انت مكرم اوعى تهين نفسك الشيطان عايز ايه لاحتنكن ذريته الا قليلا ولذلك تجد في الاسلام حاجات جميله جدا تجد في الاسلام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب ما تهينوش اوعى تهين حد من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يفعله ما تعريهوش قدام نفسه اوعوا تعريوا الناس قدام نفسها يا اخوانا يعني مش مش مش بس انت كريم جواك ما تخليه من عير اخاه لم يمت حتى يعمله رواه الترمذي اوعى تهينه امام نفسه ما تعرفوش الناس قدام نفسها يا اخوانا استروا الناس استروا الناس و- و- و- و- وما تهينوش ما تساعدوش ان هو يفقد هذه الكرامه اللي من الله سبحانه وتعالى لان ده المعنى لا تظهر حديث النبي لا تظهر الشماته باخيك فيستره الله ويبتليه فيرحمه الله ويبتليك برضه رواه الترمذي يقول ال- الإمام أحمد وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك ما تفضحوش الناس يا اخوانا ما تفضحوش الناس واستروا الناس يعني ده كان المعنى اللي كنا عايزين نقوله بس خلي بالك يوم القيامة شديد قوي اللي أهانوا نفسهم هيتبهدلوا قوي يوم القيامة بقى أنت المخلوق الكريم أنت عبد الكريم أهنت نفسك يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس يوم القيامة ركبانا راكبين ومشاة ماشيين أقل وعلى وجوههم يمشون على وجوههم قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم فقال صلى الله عليه وسلم الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم سينال الذين كفروا صغار عند الله شوف كلمة صغار دي صغير صغار بقى. خلي بالك في آيات القرآن لما يتكلم عن النار يقول لك عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب مهين كأن كل نوع من البشر حسب هو كان عايش ازاي في الأرض له نوع من العذاب واحد ظالم عذاب شديد واحد عاص شديد العصيان عذاب أليم واحد أهان نفسه عذاب مهين فلما تلاقي في القرآن الثلاث كلمات دول اعرف بص على مين دول اللي اتقال عليهم الكلام ده ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن هؤلاء اللي هيهين نفسه واللي واللي واللي يحشرون كأمثال الذر في صورة رجال عارف الذر يعني ايه نمل يدوسهم الناس بأقدامهم يوم القيامة هو كان في الدنيا صغير وفي الآخرة صغير كان منكمش في الدنيا ضعيف وفي الآخرة زيها ها يا أخوانا يعني أنت عبد الكريم الكريم سبحانه وتعالى كل صفات الخير وجوامع الخير الله سبحانه وتعالى كل أسماء الله الحسنى من كرمه سبحانه وتعالى والكريم الذي كرمك اوعى تهين نفسك اوعى تهين نفسك اوعى تهين نفسك خاصة بعد رمضان يا ترى هيصدق عليك ظن إبليس يا ترى ظنه فيك هيطلع في محله أول ما هشاور له ولا هتطلع من الفريق المؤمنين لا كان زمان لا أحتنكن ديا أنا شلت اللجام خلاص من ساعة العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر وعدت إلى الله لا يمكن أقبل أبقى عبد الكريم ومهان ليك يا إبليس أسأل الله تبارك وتعالى أن هو ينفعنا بهذا الكلام تعالوا ندعي دعاء كده ال- الليالي غالية قوي الليالي ليالي إجابة إن شاء الله و- وندعي كده ان ربنا يكرم الامه دي احنا اتكلمنا عن انفسنا بس احنا لما اهنا انفسنا الامه كمان بقى حالتها صعبه قوي خلونا كده ن- خلي الكرامه ترجع خلي انزيمات الكرامه تتفرز في اجسادنا الليله دي يا اخوانا مطلوب حاجتين الواجب العملي كل واحد يقعد مع نفسه يقول من اليوم لن اهين نفسي ساكون كريما وتشوف انت بتهين نفسك في ايه وتقول والله لا يمكن والحاجه الثانيه اكرم الناس عشان ربنا يكرمك اكرم الناس بالعطاء وبمكارم الاخلاق كن سخيا المعنى المحدود وكن كريم الخلق قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا سامع النجوى يا كاشف البلوى تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت يا من لا تختلط عليه الأصوات يا أول فليس قبلك شيء يا آخر فليس بعدك شيء يا ظاهر فليس فوقك شيء يا باطن فليس دونك شيء يا الله يا كريم يا كريم يا كريم في رزقك يا كريم في عفوك يا كريم في رحمتك يا كريم في توبتك يا كريم في هباتك يا كريم في إجابتك للدعاء للدعاء يا حيي يا كريم يا من تستحي أن يرفع العبد إليك يديه فترده خائبا لأنك كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رب يا رب يا رب رب يا رب اعتقنا اليوم يا رب اعتقنا من أسر جهنم لا نهان في جهنم يا رب وأنت الكريم حرم النار على أجسادنا على أجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا يا رب بعد هذه الليلة أكرمنا ولا تهنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا كن لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا أمكر لنا ولا تمكر بنا دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير نعوذ بك أن نهين أنفسنا بعد اليوم نعوذ بك من إهانة النفس بعد اليوم ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان ثبتنا بعد رمضان اعتقنا قبل ان ينتهي رمضان يا رب لا يحتنكننا الشيطان ابدا بعد رمضان يا رب ثبتنا ثبتنا ثبتنا اعتقنا اغفر لنا ارضى عنا ارزقنا الاخلاص استرنا ولا تفضحنا استرنا ولا تفضحنا يا ذا الجلال والاكرام يا كريم يا كريم العفو يا كريم اعف عنا يا كريم اعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا رب بعد رمضان بعد رمضان نسألك ألا نهان ولا يصدق علينا ظن إبليس ثبتنا ارضى عنا ارحمنا سامحنا اغفر لنا اعتقنا ابكنا من خشيتك رقق قلوبنا ارفعنا ولا تضعنا ارفعنا ولا تضعنا اكرمنا ولا تهنا اعزنا ولا تذلنا يا من بيدك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ارفعنا ولا تضعنا ارفع أمة حبيبك محمد ولا تضعها ارفع الأمة ولا تضعها أكرم الأمة ولا تهنها يا رب اجعلها آخر أحزان المسلمين هذا العام يا رب لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز يا رب أكرمنا ولا تهنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأزواجنا أكرمنا أكرمنا يا كريم أكرمنا اعف عنا اعتقنا قبل أن نهان في جهنم اعتقنا يا رب الليلة قبل أن نهان في جهنم ارحم امواتنا اشف امراضنا اللهم ان كان فينا رجل او امراه له عندك طلب او امنيه فلا تمر اليوم يا ذا الجلال والاكرام الا وقد اجبته اليها يا رب ما في احد يسمعنا الان الا وله عندك رجاء اجبه اليه يا كريم يداك مبسوطتان تنفق كيف يشاء كيف تشاء يا كريم لنا عندك أمنيات ورجاء اجعل كل من يسمعنا الآن له عندك رجاء أقسمنا عليك أن تجبه إليه يا رب يا رب وأنت أعلم بكل منا يا رب يا ذا الجلال والإكرام لا تنتهي هذه الليلة إلا وقد تبت علينا وغفرت لنا وأعتقتنا ونصرت أمتنا يا رب يا رب يا رب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصيب رحمة في العالمين